بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد ندعو فلا يستجاب لنا يستجيب الله عز وجل بإحدى ثلاث خلاف إما أن يعجل له ما أراد وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها لماذا ندعو يا رب عايز 10000 جنيه هو ماشي وقع الطوبة صخرة قد كده قدام لو كان يعني فرقة معاه ثانية كانت نزلت على دماغه كان صرف 10000 جنيه عشان يصرف من الايه من الخط دي لماذا ندعو فلا يستجاب لنا لأنك عندما تقول يا رب أنا فقير فأثبت له الغنى فكل صفة نقص تكون منك في الدعاء إنما هي صفة كمال لربك يا ربنا ها نحن ندعوك ها نحن ندعوك فاستجب لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك سميع
زعلان ليه ان مفيش وظائف طب انت بتروح تشتغل في القطاع الخاص ليه وبتدور على وظيفه وتسيب وظيفه وتشتغل مثلا ايه آه عملين وثلاثه واربعه وتطلع من عمل لعمل وعمال تزود طيب ما هو الرزق مكتوب بقى زي الاجل بالضبط تمام وزي ما هيحصل لك في الدنيا الرزق مكتوب وتيجي في مساله الرزق وعمال تشتغل عمل واثنين وثلاثه واربعه وتقول ده ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاه طب ربنا ما قالش كده ربنا ما قالش كده لماذا ندعو فلا يستجاب لنا البني ادم اللي بيعمل معصيه وهو يعلم ان هذه المعصيه لا تغفر يزداد اجراما ما يتوب طب امتى بيرجع بين الخوف والرجاء اللي هي منزله الطمع لا يزال يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيدع الدعاء فيدع الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ندعو فلا يستجاب زي لنا ما يكون عندك ولد طول ما ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وبيديله ده ربنا رحيم وكريم وعظيم اول ما تقلب عليه اشمعنى انا يا رب وانا مفيش غيري وايه اللي انا عملته ده انا على الصراط المستقيم لا بعمل حاجه ولا بتاع
ندعو فلا يستجاب لنا مرادك يتم وانت تجدين في اغلاق كل منافذ هذا المراد بالمعاصي, بالمعاصي. او ما علمت ان المخرج هو التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ندعو فلا يستجاب ده لنا اخر واحد يدخل الجنه من اهل النار من الموحدين يعني ملكه اتقد الدنيا 10 مرات
انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم
ندعو فلا يستجاب لنا لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء من كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى والموضوع في أسباب تأخر إجابة الدعاء قال ابن الجوزي رحمه الله نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها ويلك تأملي أمرك أمملوكة أنت أم مالكة أمدبرة أنت أم مدبرة أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون فقلت لها وعندي جواب ثان وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له وهذا عين الجهل وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنك مملوكة والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى فسكنت أكثر من ذلك السكون فقلت لها وعندي جواب ثالث وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي فلو قد فتحت الطريق أسرعت كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى أو ما سمعت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أو ما فهمت أن العكس بالعكس آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت فقلت لها وعندي جواب رابع وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته وربما كان فيه ضررك فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى والمدبر لك أعلم بالمصالح كيف وقد قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فلما بان الصواب للنفس في هذه الإجابة زادت طمأنينتها فقلت لها وعندي جواب خامس وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت فقالت لقد سرحت في رياض ما شرحت فهمت إذ فهم نعم كثير من الناس لا يتصفح الأدلة الشرعية كلها في الباب الواحد أو في المعنى الواحد وقد اشترط العلماء لأجل أن يصل المرء إلى المعنى المراد من الشرع أن يجمع كل ما في هذا المعنى من نصوص الشرع فيضم بعضها إلى بعض ويعتبر ببعضها لبعض فإذا فعل ذلك خرج بالمقصود من النصوص لا أن يختطف نصا واحدا ثم يعمله فكثير من النصوص مقيدات وأيضا هناك نصوص مخصصات وهناك نصوص مبينات ونصوص مجملات تحتاج إلى مبين في هذا المعنى الذي تكلمنا يتكلم عنه ابن الجوزي بعض الناس قال أنا أدعو الله عز وجل كما وعدني كما أمرني وقد وعدني الإجابة فما يجيبني واعتبر أن هذا إشكال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فأين إجابته فبعض الناس يظن أن الله تبارك وتعالى بهذا المعنى السطحي أنه أخلف ما وعد عباده به إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال وكثير من الناس بكل أسف ما يصرح بلسان المقال بهذا الكلام العظيم أنه دعا وأن الله عز وجل لم يستجب العلماء يقولون إن هذه الآية فيها إضمار وهذا الإضمار إنما يظهر بدلالة النصوص الأخرى كما قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فضم هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم إن شاء خلاص أضف إلى ذلك أن كثيرا من النصوص ترد عامة اللفظ مخصوصة المعنى كهذه الآية أيضا ادعوني أستجب لكم فإجابة الله عز وجل لدعاء الداعي لا تخرج عن ثلاثة أنماط كما وضحها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث إما أن يعجل له وإما أن يؤخر هذا في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله فقالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر وهذا سند جيد وفي هذا أيضا المعنى حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره بسند فيه مجهول وهذا يدل على أهمية أن تنظر في السنة إذا قرأت القرآن إذا هذه الآية مجملة ادعوني أستجب لكم مجملة أتت, بلا أتت بصيغة العموم ولكن يراد بها أو يراد بمعناها الخصوص وهذا يرد أحيانا في بعض النصوص كما في قوله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحج بعد العام مشرك أوليس المشركون من الناس فقوله تبارك وتعالى وأذن في الناس فالناس لفظ عام يراد به الخصوص يراد به خصوص المسلمين المخاطبين بهذا الأمر مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يحج البيت بعد العام مشرك يبقى كلمة الناس التي ورد في هذا الحديث إنما هي لفظة عامة يراد بها الايه يراد بها الخصوص تمام بخلاف قوله تبارك وتعالى مثلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس فالمخاطب بهذه الآية كل إنسان على وجه الأرض فهي لفظة عامة يراد بها العموم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لفظة عامة يراد بها العموم و وأذن في الناس بالحج لفظة عامة يراد بها الخصوص طب عرفنا ان هذه عامة يراد بها العموم وهذه عامة يراد بها الخصوص من ايه من بقية النصوص الاخرى تمام والسنة مبينة لكلام الله عز وجل فادعوني استجب لكم فيستجيب الله عز وجل بإحدى ثلاث خلال إما أن يعجل له ما أراد وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها يا رب عايز عشر تلاف جنيه تمام هو ماشي وقع الطوبة صخرة قد كده قدامه لو كان يعني فرقت معاه ثانية كانت نزلت على دماغه كان صرف عشر تلاف جنيه عشان يصرف من الايه من الخبطة دي يبقى ايه عايز عشر تلاف جنيه صرف عنه من السوء بما يوازي عشر تلاف جنيه خلاص يبقى ايه صرف عنه من السوء مثل ما سأل تمام يبقى إذا مسألة الدعاء ابتداء أن الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان بن بشير الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي والعجلوني أحد من صنف في علوم الحديث وإن لم يكن من أهل الحديث وإن لم يكن من أهل الحديث ليه لأن العلوم صناعات العلوم صناعات أنا ممكن أألف في الفقه ولست بفقيه ليه سأخذ من كلام الناس وأصنف كتابا تمام ممكن أصنف في الحديث كتابا ولست من أهل الحديث زي العجلوني كده العجلوني يعني مثلا في أول كتاب له اسمه كشف الخفا ومزيل الإلباس وهذا في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس على نظم كتاب المقاصد الحسنة بتاع السخاوي بس السخاوي محدد أو رجل له في الحديث العجلوني رجل إيه آه اتخذ الحديث صناعة قايل في مقدمة الكتاب ده أنه يجوز تصحيح الحديث وتضعيفه بالكشف مش الكشف عند الدكاترة يعني كشف الصوفي خلاص الحديث ده في البخاري انت بقى ما انتش مستلطفه ما انتش مستطعمه خلاص حصل لك نوع من الكشف كده يبقى الحديث ده مش نافع باطل فالكشف اللي هو الذوق والوجه والتشهي والهوى ادي الكشف فهو قايل يعني في الاول كده ان الكشف احد الايه احد طرق تصحيح الحديث وضعفه وطبعا هذا قاض على كتابه كله بالبطلان الكتاب كله انما هو قائم على ايه على قواعد المحدثين فالعدلوني لما ذكر الحديث ده الدعاء هو العباده في كتاب كشف الخفا عزاه لمسلم في صحيحه وهذا وهم لا شك فيه لأن مسلما لم يروي هذا الحديث وانتم طبعا عارفين أن العزو إلى مسلم معلم بالصحة لأن مسلم أحد الإيه؟ أحد الكتابين الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على صحة ما فيهما وأن جماهير المتون لا ريب فيها إلا ما كان من بعض أحرف العلماء لهم فيها كلام فهذا الحديث الدعاء هو العبادة ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله إن, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عبادتي أي عن دعائي تمام فالدعاء هو صلة بين العبد وربه وهو عنوان العبودية لأنه سمة التضرع والتمسكن والتذلل وفي نفس الوقت هو ثناء على الله عز وجل بالجود والكرم لأنك عندما تقول يا رب أنا فقير فأثبتت له الغنى فكل صفة نقص تكون منك في الدعاء إنما هي صفة كمال لربك تبارك وتعالى يا رب أنا ضعيف أثبتت له القوة والجبروت كل صفة نقص عندك أنت تستجير بالله عز وجل منها إنما يقابلها صفة كمال ولذلك الدعاء ليس عبودية محضة إنما هو عبودية للعبد وثناء على الرب تبارك وتعالى بالجود والكرم والعطاء والقوة فابن الجوزي هنا بيتكلم بقى عن أسباب تأخر الدعاء وده يعني هذه مشكلة لكثير من الناس يقول دعوت فلم يستجب لي فابن الجوزي في مرة من المرات أصابته شدة فدعا فلم تأت الإجابة على مراد دعائه فقلقت النفس فيقول ابن الجوزي ما دار بينه وبين نفسه كرجل عالم عالم بالأدلة التفصيلية وفي نفس الوقت عنده مئات الألوف من تجارب الخلق والإنسان العاقل الذي يمشي في الناس يضم تجارب الناس إلى تجربته فيكون أعقل الناس وأغنى الناس أيضا العاقل لا يشترط العاقل يعلم أنه لا يشترط أن يمارس أن يذوب بل لابد أن يعتبر قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل مش لازم أمة من الأمم تمارس اللواط علشان ينزل بها ما كان من قوم لوط من هذا العقل الذي رزق الله رزق الله عز وجل به العباد ما فائدته الاعتبار الاعتبار يعني ايه يعني تنظر الى التجربه وتقيسها اذا رايت العله التي في الاصل تعدت الى الفرع يبقى ثبت لها الحكم على طول رجل بي يتعامل بالربا لازم يتخرب بيته مش لازم يقول انا لازم اتعامل بالربا واشوف هيتخرب بيته ولا لا لا لا تجرب ربك يمكن احنا ذكرنا قبل ذلك أن بعض العلماء كان يأخذ راتبه من بيت المال فيتصدق به ويروح يرفع المخدة يلاقي نفس الايه المبلغ تحت المخدة ابن عمه حب يجرب المسألة دي تمام فقام متصدق بالمال بتاعه راح يرفع المخدة ما لقاش حاجة فراح قال له انا عملت زي ما انت عملت قال انك تجرب الله وانا لا اجربه انما انا افعله وانا مستيقن وانا اعلم ان في الله خلف انما انت بتجرب ربنا فيعني الذي يضع ربه عز وجل تحت التجربه فهذا في الغالب خاسر تمام فليس بالضروره ان تجرب انما ان تضم تجارب الخلق الى تجربتك مع التامل الجيد كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه واستدل على ما لم يكن بما كان فان الامور اشتباه طيب قبل ان ندخل في كلام ابن الجوزي النفيس نقول ان الناس فيما يتعلق بمساله الدعاء لهم ثلاثه مذاهب المذهب الاول انه لا فائده في الدعاء والمساله كلها تحصيل حاصل طب انتوا جبتوا الكلام ده منين قال لك ما احنا مستندين الى الشرع ايضا خلاص ايه بقى الادله من الشرع ان الدعاء لا طائل تحته قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الحديث المشهور حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وذكر مراحل خلق الإنسان تمام وفي هذا الحديث أن الملك يؤمر فيدخل على هذه النطفة فيكتب أربعة أشياء يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد اللي هي خاتمة يعني تمام وفي حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم قال فلا يزاد على ذلك ولا ينقص فإذا كان الرجل مكتوب إن هو سيصاب بمصيبة أو سيأتيه رزق أو سيأتيه ولد فقال اللهم ارزقني الولد وقد كتب في الأزل أنه سيرزق الولد أو أنه لن يرزق ولدا فكان الدعاء في هذه الحالة عبثا وهو تحصيل حاصل تمام المذهب الثاني أن الدعاء واجب وأنه يرد القضاء وذكروا برضو الحديث إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان يعتلجان يعني إيه يتخانقوا مع بعض فيغلب الدعاء القضاء تمام المذهب الثالث أن الدعاء واجب ولا يقع إلا على مقتضى ما قدر الله وهذا هو الصحيح في المذاهب الثلاثة وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الدعاء من الأسباب طيب إحنا مثلا لو نظرنا إلى الأرزاق أليست الأرزاق مقسومة؟ مقسومة بنص برضو حديث ابن مسعود أن الملك يكتب أربعة أشياء اكتب رزقه تمام طب إذا كان الرزق مقسوم انتوا زعلانين ليه انهم قفلوا باب القوى العاملة زعلان ليه ان مفيش وظائف طب انت بتروح تشتغل في القطاع الخاص ليه وبتدور على وظيفة وتسيب وظيفة وتشتغل مثلا ايه آه عملين وثلاثة واربعة وتطلع من عمل لعمل وعمل تزود في رزقك طيب ما هو الرزق مكتوب برضه زي الأجل بالضبط تمام وزي ما هيحصل لك في الدنيا الرزق مكتوب طب ليه تيجي في في الدعاء وتتصدر كده اهو وتقف كده محركك مش عايز تتحرك وتيجي في مسألة الرزق وعمال تشتغل عمل واثنين وثلاثة وأربعة وتقول ده ربنا بيقول اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك طب ربنا ما قالش كده ها اه المعنى ده وارد صحيح بس الله عز وجل لم يقل هذا تمام ولما يشوف واحد قاعد يقول له ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ولما يلاقي واحد قاعد في المسجد يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل في المسجد فوجده جالسا فقال من ينفق عليك قال أخي قال هو أعبد منك وهذا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل صح خلافه كما في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان ينفق على أخ له وظن أن له عليه فضلا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان سعد بن أبي وقاص استثقل بقى كتر ما عمال ينفق عليه والكلام ده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم يمكن الرزق اللي انت بتحصله ده عشان الغلبان اللي قاعد ده طبعا ارجو ان ما, يف... ما... ما فيش حد يفهم ان دي دعوه للبلطجه وان الكل بقى يجي يقعد والكلام ده لا بس انا عايز ابين ايه بدلاله هذا الحديث ان الحديث اللي هم بيحتجوا دائما به انه باطل تمام الحاصل ان هو مجد كل الجد في توسيع رزقه وفي تكثير مرتبه ومع ذلك لا يرى اي غضاضه في هذا الباب فاذا جيء على القضاء والقدر وما يكره او اذا كان عايز يبلطج بقى ويقعد يقوم يحتج بالايه يحتج بالقضاء احنا بنقول الدعاء كالرزق تماما الرزق سبب تصيب به ما قدر الله لك وكتب وكذلك الدعاء سبب تمام يعني قدر الله عز وجل أن يجور عليك ظالم تمام وقدر أيضا أن تدعو الله عز وجل فيكف الظالم عنك يبقى ما تقولش بقى لو ما كانش دعا ما كانش الظالم كف عنه لا ده كان لازم يدعو حتى ايه حتى يكف الظالم عنه خلاص يبقى اذا الدعاء سبب وهو ملازم للقدر يبقى يفهم بقى الحديث الدعاء والقضاء يعتلجان فيقوم الايه الدعاء يغلب يغلب لان الله عز وجل قدر ان يغلب الدعاء وممكن يعتلجان فيسبق القضاء ايضا بالتقدير قدر الله ان يتخلف الدعاء ليه ليقع القضاء يبقى المساله كلها ايه لا تخرج عن التقدير والتدبير مفيش حاجة كده جت كده ها مش حاجة جاية كده الدعاء نازل في وادي والقضاء نازل في وادي قاموا اتلبطوا مع بعض الدعاء غلب كده اهو لا كما أنهما لما التقيا التقيا بقضاء الله وتقدير الله عز وجل كذلك غلب الدعاء بتقدير الله عز وجل تمام فاللي يجي يقول لك الدعاء ما هو إلا تحصيل حاصل يبقى كأن بقى دعاء الأنبياء وكأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ادعوني أستجب لكم علمنا المحال وعلمنا أنه لا طائل وهذا كله مناف للحكمة وحاشا لله أن يقول مسلم هذا الكلام وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا بل قال الله عز وجل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني ما لكم قيمة ولا لكم وزن إلا بهذا الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم هو ده اللي خلالكم قيمة لأن الدعاء دلالة على أن العبد متدثر برداء العبودية تمام فيبقى اللي يقول بقى ان الدعاء لا طائل تحته يبقى هو بيرد النص الصريح الواضح وطبعا سقوط هذا الكلام يعني اظهر من الرد عليه يبقى المذهب الصحيح في الثلاث مذاهب دول ان الدعاء واجب وان من لم يدعو ربه يغضب الله عز وجل عليه وان الدعاء انما يكون ايه على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى طيب إذا كانت المسألة كذلك والمسألة كلها اتكتبت طب يبقى برضو عايزين نفهم برضو لماذا الدعاء وإذا كانت المسألة مش هتغير الدعاء سبب صحيح قدره الله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة طب ليه ندعو طب ما تحصيل حاصل برضو نقول لك بقى النفس تتقلب في ثلاثة محاور تتقلب في اليقين أو في اليأس وبينهما الطمع خلاص فإذا وقعت في مرتبة اليقين نامت عن العمل وإذا وقعت في مرتبة اليأس تبلدت وكفت عن العمل وإذا وقعت في مرتبة الطمع جدت في السعي والعمل يعني لو افترضنا جدلا ها أن رجلا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت من أهل الجنة يقينا إذا أدركه ورع لكن لو افترضنا جدلا ان في واحد قيل لو انت من اهل الجنه يقينا ممكن نفسه تكف عن العمل لو قيل له لا فائده انت من اهل النار يقينا لا فائده بيكف عن العمل لكن افضل العباده الطمع اللي هو الخوف والرجاء ولا يكون هذا الا بالدعاء يقع في ضائقه يدعو الله عز وجل اذا قيل له او سلمنا انه نزل عليه من طريق الوحي ان هذا مكشوف خلاص سيكف عن الدعاء زي ما بيحصل للناس النهارده واحد وقع في ورطه جاله رتبه كبيره جدا جدا هو رئيس العمليه كلها قال له خلاص ما تخافش مسألة عندنا يسكن ولا لا بيسكن أول ما يقول له خلاص المسألة انتهت ده جاي لك بقى من الرئيس أو جاي لك من رئيس القطاع أو جاي لك من كذا جاي لك خلاص أنت ما عليكش حاجة زي واحد كده من الجماعة اللي هم سنة 64 63 في الحدود دي كده كان هربان طفش من البلد هنا لأنه كان مطلوب للسجن وبعدين لما يعني مات عبد الناصر وجاء انور السادات بعديه وقال لك خلاص انتهت السجون وهيبقى في حريه و... وان في حريه وبتاع ومفيش مشاكل واي واحد هربان يرجع فالراجل ده عايز يرجع بس ايه خايف يرجع يكونوا برضه مستنيين واسمه مدرج على الكشوف والكلام ده فراح لواحد سفير في البلد اللي هو قاعد فيها وكان يعني يربطه بيه صداقه وكده والسفير ده كان راجل يعني عاقل و... فالمهم قال له ايه قال له انا عايز انزل البلد فانا عايزك بس ايه تكتب لي جواب لواحد كده كويس ينتظرني في المطار والحاجات ده من ايه من معارفك وكده طيب قال له ماشي خلاص هكتب لك جواب وانت روح انت مطمئن تماما ان مش اي مشاكل هينتظرك يخليه يخلص لك الاجراءات وبعدين بس قال له الجواب دوت ما تفتحش الجواب ده الا في المطار لما تنزل اقرا الاسم وهتلاقي ايه وهتعرف توصل يعني الراجل فعلا اول ما وصل المطار قام فاتح الايه البطاقه لقى مكتوب فيها واذا سالت فاسال الله الرجل طبعا بي يعني بيصف بكلام جميل صح هو مش بليغ قوي لكن كله يعني مشاعر وكلام فياض جدا أديه الكلمة دي أثرت على وجدانه وأثرت على يقينه وأثرت على حياته بعد ذلك هو يعني أديه يعني كان ركن لما قيل له عايزين واحد رتبة ركن إليه واطمأن قلبه وطول الطريق لم يفكر ولا قلبه بيدق ولا الكلام ده ليه عارف ان فلان فلان هينتظره زي برضه ما حصل لي انا برضه واحد من الناس المعارف ايام ما كنت اذهب الى القاهره فالمهم واحد من المسلمين قال لي انا يعني شغال في المطار اعرفوش انا شغال في المطار وبعدين ايه برضه بكون في الصاله وكده فيا ريت لو انت في اي سفريه بس ايه يعني تاخد ادي رقم تليفوني كلمني بس قول لي انا جاي في الرحله الفلانيه وانا ايه خلصت لك اجراءاتك على طول فالعاده ان الواحد مثلا بيقعد له ساعتين ثلاثه ولا بتاع على ما بايه ياخد الجواز فاول ما نزلت خلاص اول مره تحصل طبعا بس في مأموريه وحاجات زي كده واخلص لك الموضوع انا كنت بقعد ساعتين ثلاثه قعدت يجي خمس ساعات خلاص قال له ليه كده قال له اصل الجزار معرفه ها اللحمه ليه كلها شغط قال له جزار معرفه تمام ف فده ايه يعني انا اتعلمت من هذا برضه ده هو اللي جاء في ايام ما كنت في مسجد العز بالله عرض خدماته والكلام ده هو والح على ان انا اعمل مساله زي دي فانا الحقيقه ايه وافقته على ذلك ولا اكتمكم يعني في هذه المره قلت المساله هتنتهي بسرعه كده وبتاع وكنت ايه وكنت يعني اكثر راحه لان طبعا الانسان لما بيكون نازل طول عمره عارف انه بيقعد ساعه ساعتين ثلاثه يكون موضب كتاب موضب مصحف بتاع على طول المره الوحيده اللي اداني الجواز وقال لي روح على طول هو بيقلب كده كنت هقول له طب ممكن اقعد على الكرسي على ما وبعدين قلت مفيش داعي تتكلم رب كلمات تقول لصاحبها دعني ها المرة الوحيدة اللي كنت هتكلم فيها هو اللي قال لي اتفضل كنت هقول له بس انا هقعد جوه لان انا عارف لازم اقعد جوه الانسان مثلا يقعد جوه ساعة ساعتين معايا كتاب اخلصه على ما اخلص الكتاب وبتاع يكون نادى على ليه نادى عليا يديني الايه الجواز لكن انا الحقيقة هذه المرة ان المسألة خلصانة وان مفيش اي مشاكل والكلام ده هو وعلى طول مفيش خمس دقايق وهتمشي فهو دي برضو ايه دي تجربة الواحد برضو يتعلم الا يعتمد قلبه الا على الله عز وجل وان هؤلاء الشخوص كلهم هم مسيرون في ملك الله تبارك وتعالى على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى فاحنا عايزين نقول النفس اذا كانت متأكدة مئة بالمئة ان مطلوبها حاصل تكف خلاص ولذلك لو علمت أن دعاءها مستجاب يدعو وينسى تمام وفي نفس الوقت لو يأس لا كفر نفس يحصل لها نوع من البلادة ومواهبها كلها تروح بسبب اليأس عشان كده ال- ال- ال- البني آدم اللي بيعمل معصية وهو يعلم أن هذه المعصية لا تغفر يزداد إجراما ما يتوب طب امتى بيرجع بين الخوف والرجاء اللي هي منزلة الطمع يبقى عندنا يقين وفي مقابله يأس والمرتبة اللي في النص منزلة الطمع وهذه لا يدفعها إلى الأمام إلا الدعاء إلا الدعاء لو أن الواحد يطمع أن ربنا يجيبه سبحانه وتعالى ويقعد بقى منتظر إجابة هذا الدعاء كل ما يتقدم بيوم ينتظر إجابة هذا الدعاء خلاص فهذا بيديله نوع من الشهية على أن يعمل يبقى النفس بتتقلب في هذه المراحل الثلاثة تمام خلاص اتكلمنا عن الدعاء عن مذاهب العلماء يبقى مسألة الإيه كما قلنا الإجابة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون الزيادة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي القدر ده متفق عليه من حديث أبي هريرة من حديث أبي عبيد مولى أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث من طريق تاني عن أبي هريرة في صحيح مسلم لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيدع الدعاء خلاص لما استعجل قال دعوت مره واثنين وثلاثه ولم يستجب لي فيترك الدعاء دي بدايه السقوط ولذلك كان من الافات التي تعترض الدعاء الاستعجال طب ليه الاستعجال قال لك في الآخر يترك الدعاء بنص هذا الحديث ثم يدع الدعاء بعد ذلك ابن الجوزي رحمه الله كما قال عن نفسه لما أدركته هذه الملالة ورأى النفس قد قلقت جعل يسليها ويدفعها وهذا من فقه ابن الجوزي رحمه الله وهكذا ينبغي على كل رجل أن يتعاهد نفسه لا يتصور انه سفيان الثوري فيقوم يزجرها قد لا تنزجر ها سفيان الثوري يزجر نفسه ليه لانه تعاهدها مرارا وتكرارا حتى غلبها وقدر عليها انت لم تتعود على مثل ما تعود عليه سفيان قرات ترجمه سفيان سخنت حبيت بقى تضرب نفسك بالكرباج حرنت عليك يبقى إذا لابد أنك أنت تنظر إلى نفسك وأن تتقلب معها في هذه المراحل الخمسة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله شوف أول مرحلة ذكرها ابن الجوزي إيه يقول فصحت بها ويلك تأملي أمرك أمملوكة أنت أم حرة مالكة أمدبرة أم مدبرة يبقى استخدم ايه السلاح اللي استخدمه ما هو الصوت الذي استخدمه انها مملوكه صوت القضاء هو ربنا قدر عليك كده وانت مملوكه ولا يلام المالك في تصرفه مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط دي اول منزله تقلب فيها ابن الجوزي مع نفسه اول حاجه امدبره انت ام مدبره لا مدبره امملوكه انت ام مالكه لا مملوكه طيب أوللمملوك تصرف مع مالكه لا خلاص اسكتي تمام ده أول درجة درجة ما فيهاش كبير إقناع ليس فيها كبير إقناع ولذلك قال لك إيه فسكنت النفس بعض السكون برضو مش مقتنعة قوي خلاص وليست راضية إنما ترضى إذا أقيمت عليها الحجة الفالجة أنا ممكن أقول لك يعني أنت مثلا ابني تقول لي ليه أقول لك أنا حر هو كده مش عاجبك الباب يفوت جبل خلاص يوم الولد يسكت طب هو ساكت مقتنع طب لما كان هايصه بيتنطط كده قمت قايل له الكلمتين دول ايه اللي حصل له هجع سكت شويه لكن مقتنع بالكلام مش مقتنع بالكلام خلاص فدي اول مرحله ابن الجوزي سلكها طب هي شده ام رفق ليست رفقا انما ترفق بها ابن الجوزي لاها بقى حرنت عليه وقايمه كده كانه امسككها على طول خلاص هو كده فلما رأت هذا الصوت سكنت لا عن اقتناع تمام ولذلك ابن الجوزي بعد كده في المراحل الأربعة بعد كده تقلب في الإقناع حتى اطمأنت النفس وانشرحت ولذلك في الآخر بي- النفس بتقول إيه فهمت إذ فهمت فهمت من الهيام يعني انها هامت لما اقتنعت بقى واطمأنت وانشرحت هامت زي الواحد كده لما يهم بالشيء ويتبسط بنفس الشرع اذ فهمت اي اذ اقتنعت بما سردته علي من حجج فيقول ابن الجوزي لها اما علمت ان الدنيا دار ابتلاء واختبار فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد تفهمي معنى التكليف يعني هو عايز يقول مش كل حاجة تطلبيها تيجي أمال الابتلاء يعني إيه كل ما تعوز حاجة تجيلك ولا الابتلاء يكون عكس المقاصد الابتلاء يكون عكس المقاصد خلاص أنا دلوقتي راجل تعبت واشتريت قطعة أرض وابتلاني الله بجار لي مؤذي وأنا ما أقدرش أبيع الدار ولا أقدر أنقل من البلد طيب أنا لما بنيت الدار دي مرادي مش يكون جار كويس طب ده جاء عكس المراد فيقوم يقول لك يا أخي ده بلاء وكل إنسان مبتلى والمبتلى له أجر واصبر على هذا البلاء يبقى هذه جرعة تسكن النفس أم لا تسكن النفس خلاص هو ده بلاء وربنا كتب عليك البلاء وانت نفس مدبرة وأنت مملوك وربنا كتب عليه كده جايز يكون في هذه رفعة لك يبقى أنا ركنته إلى البلاء ركنته إلى القضاء زي ما احنا بنقول دائما مسائل القضاء والقدر لابد فيها من التسليم إذا شرع لك الله عز وجل أن تدفع هذا القضاء بقضاء آخر ادفعه فإن عجزت فاصبر مفيش غير كده فأول مراحل المراحل التي تقلب فيها ابن الجوزي الصبر على البلاء قال لك هذا بلاء مقدر اصبر عليه زي ما يكون عندك ولد طول ما ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وبيديله ده ربنا رحيم وكريم وعظيم أول ما تقلب عليه اشمعنى أنا يا رب وأنا ما فيش غيري وإيه اللي أنا عملته ده أنا على الصراط المستقيم لا بعمل حاجة ولا بتاع ده حتى بيروح المصيف زي ما حصل في مصيف بلطيم مره واحد راح بيصلي الجمعه بالشورت وهو طالع من الجمعه واحد من اخواننا سمعه يعني بيقول لابنه بيقول له شوف يا ابني رحمه ربنا في الصيف نصلي بالشورت تخيل بقى لو احنا بنصلي بقى ببنطلون كامل كان الواحد زهق وعرق اللهم لك الحمد ها شوف بقى الفقه بقى اللي على اصوله فهو يعبد الله على شفا جرف نهار ان ربنا اداله يبقى كريم وعظيم وحليم ومش حارمنا من حاجه اول ما ربنا سبحانه وتعالى يمنعه يقوم ايه قلب ظهر المجنه قال له لا انت بقى ما تشتغلش كده تعال نعمل بقى حساب نعمل مقايضه مع بعض انت تعمل اللي عليك خلاص وتاخد اللي لك جميل طيب هو لو عمل اللي عليه صح هيطلب اللي له اه هيطلبه لكن لو ما جالوش هيعمل ايه سيسلم ها اي بني ادم عاقل في الدنيا لو عايز مثلا يقفز كده قناة ماء ولا حاجة فهو عايز ينط بقى القناة دي أم قايل إيه أما أشيل شوال الرمل ده على ظهري وأنا بنط القناية دي الراجل ده يبقى إيه مجنون ولا ولا مجنون طبعا مجنون لأن هو العادة يعني والناس اللي في الأرياف يعرفوا المسألة دي لابس بلغة عايز يقزع المصرف بيعمل ايه يخلع البلغة ليه يخلع البلغة لأنها تكعبله والبلغة دي برغم أن وزنها كله على بعضه ما يجيش ربع كيلو الفردتين إلا أن ده يعتبر وزن وهو عايز يخفف ها لو لابس جلابية قميص زي ده بيعمل إيه بيقوم حاطه في الشورت بتاعه أو ماسكه بإيه بطرف أسنان ليه أحسن هتكعبله تمام يبقى الراجل عايز يقزع المسألة العملية دي بيعمل إيه بيحاول يخفف بقدر المستطاع علشان يصل الى الشاطئ الاخر تمام لكن هو بقى لو حط على اكتافه شوار رمل هيعمل ايه الباشا هينزل في اعراها ان شاء الله ولذلك يقول لك وخفف الحمل فان العقبه كؤود خفف الحمل يعني ما تحطش على كتفك ذنوب تحطش على كتفك ذنوب خفف الحمل عشان لما تيجي تقفز بقى العقبه الكؤود دي تعرف توصل للشاطئ الاخر تمام فهو بيقول دلوقتي انت انت عايزه مرادك يتم وانت تجدين في اغلاق كل منافذ هذا المراد بالمعاصي او ما علمت ان المخرج هو التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تمام فيبقى اذا الواحد يخفف المعاصي فإذا أيتها النفس تدبري أمرك وانظري ما أنت مقيمين عليه من المعاصي فتخلصي منه واستبدلي هذه واستبدلي الطاعات واستبدلي المعاصي بطاعات جديدة يبقى كده أنت إيه بتفتحي على نفسك الباب وقمن أن يستجاب لك ما تقوليش بقى دعوت فلم يستجب لي والواحد مقيم على المعاصي كيف أن يستجاب له يدعو الله عز وجل مأكله من حرام مشربه من حرام ملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك قبل كده كنت تضحك عليه يقول له اعمل كذا واجيب لك مصاص مثلا يعني اعمل كده واجيب لك مش عارف ايه الولد كل اللي يهمه في الدنيا المصاص ما فكرش ابدا يعمل ايه يعني ينفذ اوامرك علشان هو مقتنع بيها كبر الولد خلاص ما عدتش تقدر تقول له بعد ما مثلا بقى له شنبات ولحيه طب آه اعمل لي الحاجه الفلانيه وهديك مصاص يزعل ها يزعل يقول انا عيل تضحك عليا مثلا زي ما مثل الولد الصغير انت تستطعم انك انت تقبله من فمه تقدر تعمل كده مع ابنك اللي له شنبات ما تقدرش تعملها ولا تستطعمها كمان ها ليه كل مرحله لها لبوس لما الولد بيكبر بيبقى له اراده وتديله الامر ما يبقاش الأمر موزون مع إرادته ومزاجه وهواه يبتدي يخالف فيقول لك خويه خويه يعني ايه؟ يعني وانت بتتكلم معاه تبسط معاه وطول بالك معاه وقول له مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما يفهم ولا مانع بعد ذلك ان انت تعاقبه برضه بعد ما تعاقبه ترجع تفرد يعني تلين معاه المسألة وتمد الحبل والكلام ده برضه حتى تستوي ايه تستوي ارادته ويستوي فهمه تمام فهو الإنسان هنا بيعامل النفس بهذه الطريقة الأول سكه تمام زي العيال الصغير بس يا ولد وقام ضربه والولد قام ساكت على مضض طبعا بعد كده بدأ إيه يتكلم رويدا رويدا بعد كده فتح المسألة أكثر اطمأنت النفس أكثر أتى الجواب الرابع اللي هو هيجعل النفس تطمئن أكثر وأكثر يقول فقلت لها عندي جواب رابع وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته وربما كان فيه ضرر فمثلك أو فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى والمدبر لك أعلم بالمصالح كيف وقد قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وهو وهو خير لكم شوف بقى وصلنا إلى درجة أخرى قال له طيب انت دلوقتي بتقول يا رب ألف جنيه وعربية شفرليه وعمارة في محرم بيه ها طيب افترض الحاجات دي جات لك طبعا الكلام ده كان زمان هي ما كان الألف جنيه ما كنا احنا مدينين بريطانيا العظمى كان يعني الجنيه بتاعنا يلهف عشرين استرليني ها قبل ما ايه يقطعوا اللحاف بتاعه ويصيروا بلا غطاء انت هيجي لك النعم دي كلها أليس من الجائز أن يكون ضررا لك طالما بقى أن احنا عمالين نتدرج في مسألة الإقناع أليس من الجائز أن يكون ضررا لك وأنت لا تدري يقول لك آه من الجائز طيب أليس النص أرشد إلى ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا مناس بتشرب المر ألوان عشان الآية دي وناس راجل قاعد مع مراته اللي هي موريه الذل عشان الايه دي وست قاعده مع جوزها اللي موريه الذل عشان الايه دي برضه يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ذكر العلماء في ترجمه سفيان بن عيينه قالوا ان يحيى بن يحيى النيسابوري قال كنت عند سفيان ابن عيينة فجاءه رجل فقال له يا أبا محمد أشكو لك فلانة مراته يعني أنا أحقر الأشياء عندها كمسري شغلته يورط فلوس بس إنما غير كده الكرسي في البيت أحسن منه أنا أحقر الأشياء عندها وأذل فقال له سفيان لعلك تزوجتها لتزداد بها عزة قال نعم قال ولعلك طمعت في مالها لتزداد بها غنى قال نعم فأطرق سفيان أطرق سفيان يعني إيه طأطأ رأسه كده في الأرض ثم أنشأ يحكي قصته قال كنا أربعة إخوة محمد وعمران وإبراهيم وأنا محمد أكبرنا وعمران أصغرنا وأنا أوسطه فتزوج محمد امرأة ذات حسب ليتقوى بذلك فطلقت وأذلوه وتزوج عمران امرأة ذات مال فأخذوا كل ما في يده ولم يتركوا له شيئا فجعلت أتدبر قصتيهما فزارنا معمر ابن راشد معمر ابن راشد اللي هو أبو عروة الإيه اللي هو أبو أبو عروة البصري رحمه الله ومعمر أكبر من سفيان هم أقران آه في الزهري لكن معمر أكبر معمر بن راشد ولد سنة 95 أو 96 هجرية ماشي ومات سنة 153 وعنده أو 154 وعنده 58 سنة كما قال أحمد بن حنبل وأبو داود ولد سنة 107 ومات سنة 198 ولد في النصف من شعبان سنة 107 ومات يوم السبت منصرف بقى الحجيج في شهر ذي الحجة أو في, في أواخر ذي الحجة يعني أو في المحرم سنة 98 في المحرم سنة 98 198 هجري يبقى معمر بن راشد أكبر منه بكام سنة 12 سنة أو 11 سنة يعني. تمام فلما زارهم معمر زارهم فين بقى سفيان بن عيينة ايه ها طيب زارهم بقى معمر كان في اليمن وزار سفيان في مكة تمام فعرض عليه قصة أخويه قال له محمد أخويا اتجوز واحدة ظهرها جامد قوي أبوها كذا وأخوها كذا و... ها زي فاطمة كده اللي هي امرأة عمر بن عبد العزيز ابنة خليفة وأخت الخلفاء وامرأة الخليفة ظهرها أجمد من كده لا ما تشوفش امرأة ظهرها أجمد من كده في ذلك الزمان وانت نازل ومع ذلك كانت أفقر امرأة بسبب عمر بن عبد العزيز خلعها كل حاجة الصيغة بتاعتها وخد ذهبها وباع وقال لها وجهي من وجهك حرام لو بقي هذا المال وخدها وما كانش عندها غير هدومها بس خد كل القصة دي وحطها في بيت المال ها هو محمد اتجوز واحدة لها ظهر جامد طيب ما هو أي بيت بيحصل فيه مشاكل وما فيش حد بيشوف عياله غلطانين عياله غلطانين وغلط راكبهم ويطلع عياله زي الشعرة في العجين خلاص والنساء بقى دموع التماسيح تروح وضربني وبهدلني وخبطني في الحيطة وعمل فيا كذا وممكن تقطع شرايينها ولا حاجة وتروح تعمل تقرير طب ولا تعمل أي حاجة وتتهمه في الراجل طب الست اللي ظهرها كله ناس جامدين كده وبتاع وودوا الواحد ورا الشمس هيعملوا ايه في الراجل اهو ده اللي حصل لمحمد ماشي تزوجها عشان يبقى يعني يقدر يسلك اموره ويمشي حاله وبتاع واي منطقه يروح هياخد كارت من فلان وعلان والكلام ده يسلك اموره كان هو عايز يعمل كده زي ما زي الجوازات اللي هي تعتبر زي الصفقات التجاريه كده ولاد الاكابر يتجوزوا من بعض عشان يسلكوا بعض ماشي هي المساله كانت كده ايه اللي حصل غضبت غضبه خدوه بهدلوه تمام ده كلام سفيان اذلوه طب عمران اتجوز واحدة عشان برضه يبقى معاها فلوس ونشتغل ونعمل مشروعات ومش عارف ايه والكلام ده فايه اللي عمل غضبت منه خدوا منه كل حاجة وانا ما اعرفش كانت قسيمة الجواز الجديدة اللي, اللي, اللي الايام دي عندنا دي كانت عندهم ولا لا اللي فيها الشروط الشروط اياها دي ها تتجوز لاول مرة يقول لك ايه يقول لك مراتك هل للمرأة توافقين ان يتزوج عليك ده هو اتجوز اولا بالعافية ومفيش حد هيقبل اصلا حتى لو الست يعني ها مش هتقبل حد يتجوز عليك ادي اتقفلت طيب مراتك تشتغل ولا ما تشتغلش يقول لك لازم تشتغل امال كنا بنعلمها ليه بنعلمها عشان نديلها سلاح اساس انها تدخل في حرب مع الراجل واخد بالك والمراه من غير سلاح هتتغلب طبعا فلازم يكون معاها سلاح في ايديها خلاص يبقى خلاص المراه تشتغل يبقى تشتغل تمام كل دي شروط مكبله فلما يجي واحد يتزوج يقول له اكتب شيك ب 100000 ب 200000 اكتب شيك بنص مليون هو طبعا عايز يتجوز ويحب البنت وفي علاقه وحب قديم وملتهب ها والكلام ده عايز يمشي المساء ايه يعني نعمة شيك يعني الواد اللي ضرب نفسه بالرصاص ده اللي كانوا جابوا يعني من كام شهر اللي متجوز المطربه التونسيه دي اللي خبطها رصاصتين وخبط نفسه رصاصه بعد كده الست بتغني وهو راجل غيور ها راجل ايه غيور الغيره الغيره بتقتله لما تقعد على المسرح عريانه وتتنطط كده ويحدفوا عليها الورد غيران فيعمل ايه الغيور ده عشان خاطر الغيره بي- هتفرتكه قام اشترى لها كازينو تغني عليه ب 150 مليون عشان تبقى بتغني على الكازينو بتاعي مش تغني على كازينو الناس عيب قول انا غيران ها لانها هتتنطط على كازينو غريب يعني فعاد اللي زي ده هو لما تقول له مثلا وهي بتتجوزه تقول له اكتب مثلا شيك ب 100 مليون يكتب شيك 100 مليون خلاص فهو كانه محمد كانه عمران كانه كتب على نفسه حاجات والكلام ده المهم الست اتطلقت منه واخذت اللي وراه واللي قدامه بمقتضى الايه؟ بمقتضى وصل الامانه بمقتضى الشيك بمقتضى اي حاجه فسفيان لانه عالم قعد يتدبر بقى في مشكله اخوه محمد ومشكله اخيه عمران لما قدم معمر بن راشد على عادة العلماء لما يكون واحد مبتلى بحاجة ما بيفكرش لنفسه العلماء ما بيفتوش أنفسهم في المسائل التي تعرض لهم دايما يسأل غيره برغم أنه عارف الجواب لكن ما يز- ما يفتيش نفسه ليه خشية أن يميل مع هوى النفس يوم يسأل عالم ممن يثق به ما تقول في المسألة الفلانية أو أنا عرض لي الحاجة الفلانية ما تقول وما تدبر لي أو أرشدني ده اللي عمله سفيان بن عيينة جاء معمر بن راشد بيزوره اما حكى له حكايه محمد وحكايه عمران بيقول له ايه سفيان بن عيينه ايه فذكرني حديث يحيى بن جعده وعائشه حديث يحيى بن جعده هذا مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه ايه لاربع الحديث المعروف وحديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة أيسرهن مؤنة يعني مهرها خفيف تمام فسفيان بن عيينة لم يكن تزوج فلما معمر بن راشد قال له بقى الكلمة دي قال فنظرت إلى الدين فجمع لي الله العزة والمال والدين تمام فانت لما عايز تتزوج تقول انا اخد واحده ظهرها جامد والكلام ده هو طب ما جايز يكون ده مضر عليك ها اليس من الجائز ان تطلب شيئا فيه ضررك وانت لا تدري طب ياما ناس بيطلعوا بره عشان يجيبوا فلوس بيرجعوا في النعش هو لو قدر انه سيموت هناك ما ذهب مش كده واحد عمال يدور على شغل زي ال- ال- ال- ال- ال- الغريبه اللي حصلت الشهر اللي فات ولد عامل آه، اسانسيرات عامل مصاعد يعني راح يدور على شغل المهم لقى شغل بشق الانف واول مرتب آه، عمل قبض وعمل بقى حفله بقى ايه حفله ل- لنفسه بتاع وامه وبيبس وبتاع ودعل مش عارف ايه والكلام ده لانه ما عندوش ما بيقاطعش يعني ها عامل بقى المهم تاني شهر راح علشان ي- ايه يصلح مصعد في آه، المهندسين او في الدقي في الدور العاشر طبعا هو الحبل اللي هو بيربط نفسه بيه والكلام ده هو علشان المصعد معلق والكلام ده مجربينه وكل حاجه هو ربط الحبل وبتاع وبينخع نفسه الحبل اتقطع نزل من الدور على رجله وقام وقف خلاص ادي ما انا بقول لكم عجيبه من عجائب قام وقف اهدي اسباب دي اسباب واحد بيقع من على السرير يموت واحد يوطي يجيب حاجه من على الارض يجي يرفع ظهره ما يعرفش جاله انزلاق خلاص بيوطي بس بيلوح نفسه بس عشان يجيب حاجه عملها ألف مره قبل كده يلوح نفسه وممكن بيلعب اكروبات و- والكلام ده هو بس لوح نفسه مره عشان يجيب دي جاله انزلاق اهي كلها اسباب لا تقع تحت الحس ولا العقل ابدا ده مثلا لو نزل طب ساكت وجاله شلل رباعي ولا مات ولا الكلام ده كانوا لسه الاسبوع اللي فات بيشربوا بيبس فرحانين بالوظيفه دلوقتي عمالين يصوتوا عليه يقولوا يا ريته ما كان راح خلاص اذا انت لا تدري نفعه لا تعلم ما تحت شراك نعلك فاليس من الجائز أن هذا الشيء الذي تطلبه يكون فيه مضرته النفس هتقول إيه نعم من الجائز خلاص فلما تتلو عليها الآية تنفرد تقول الحمد لله فعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم انفرجت النفس ولا لا هنا بدأت الطمأنينة لم يتركها ابن الجوزي إنما أتى لها بما يؤسس هذه الطمأنينة ويؤكدها ويثبتها قال ابن الجوزي رحمه الله فلما بان الصواب للنفس في هذه الإجابة زادت طمأنينتها فقلت لها وعندي جواب خامس وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك خلاص بقى احنا دخلنا بقى في مراحل الإيمان عمالين بقى وصلنا بقى لدرجة إيه أنه سلم ورضي نيجي بقى على الكلام الأخراوي بقى طالما أن النفس إيه انشرحت إلى هذا الحد وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك قال الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين وفي الصحيح ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما خرج الدنيا مثلها ومثل الآخرة زي واحد راح على المحيط حب يغرف مية بصباعه غرف مية طلع بكم جردل طلع بنقطة مية النقطة دي تشكل ايه بالنسبة لماء المحيط ولا حاجة ادي الدنيا والاخرة تمام فانت خليك النهاردة محتاج انك انت تقعد بقى في عزبة عزبة 40 50 فدان ولك حشم وخدم وسيارات ولك نساء وأولاد والكلام ده لو إن الحدوتة دي كلها هتنقص من أجرك في الآخرة قدر الدنيا عشر مرات يبقى مين الخسران من أحرز هذا في الدنيا ولا لا طبعا قد الدنيا عشر مرات دي ولا حاجة دي ولا حاجة ده آخر واحد يدخل الجنة من أهل النار من الموحدين يعني ملكه عشر قد الدنيا عشر مرات كما ورد في حديث مسعود وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة عشر مرات قد الدنيا عشر مرات ده أقل واحد إنما الجماعة السابقون السابقون دول ده بقى مت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا مفيش بقى منتهى بصرك مفيش فالنهاردة احنا بقى لو هنيجي علشان اقول لك نقص منك قد الدنيا عشر مرات ولا تاخد عزبة في الدنيا 40 فدان انت هتقول لا اخد في الاخرة كذا وكذا طيب ما هو كل شيء انت بتاخده في الدنيا لعله يكون من اجرك بل يكون من اجرك في الاخرة في نصوص بهذا المعنى منها مثلا حديث خباب بن الأرد وهو في الصحيحين قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله لفظ مسلم وهو رواية للبخاري فوجب أجرنا على الله والوجوب هنا هو وجوب الشرع لا وجوب العقل ها لأن المعتزلة يقول لك يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده بنقول لهم العبارة دي كلها جليطة وقلة أدب إذ لا يجب على الله شيء لأحد أبدا إنما الواجب على الله يكون بدلالة الشرع أي أن الله أوجب هذا على نفسه فصار واجبا لنا بحكم أنه لا يخلف الميعاد بس مش إن هو واجب عليه ابتداء أن يعمل لي كذا مفيش مملوك له واجب على مالكه أبدا إنما لأنه هو لا يخلف الميعاد عز وجل فأوجب على نفسه أنه من وحده غفر له وأدخله الجنة يبقى دخول الجنة صار واجبا على الله بدلالة الشرع وليس العقل تمام فإن جماعة المعتزلة صم بيحتجوا بالحديث ده برضه يقول لك فواجب أجرنا على الله فنقول لهم هذا وجوب الشرع لا وجوب الايه؟ لا وجوب العقل قال منهم مصعب بن عمير الجماعة اللي هاجروا في الأول فوقع أجرنا على الله من الذين وقع أجرهم على الله مصعب بن عمير ولقد قتل مصعب يوم أحد فلما قتل كان عليه بردة إذا غطوا رأسه بدا رجلاه وإذا غطوا رجلاه بدا رأسه خلاص ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها اللي عاش بعد كده وخباب بيقول ايه و و ومنا من ايه من من من عاش حتى اكل من اجره حتى اكل من اجره اكل من اجره اللي هو ايه ومنا من اينعت له ثمرات فهو يهدبها اي يجتنيها يبقى كل اللي في الدنيا بقى يجي لك من المتاع والتوسعه والكلام ده هذا من اجرك في الاخره اذا انت رجل ابتليت بالفقر فصبرت عليه ولم تتسخط على مقادير الله هذا الحرمان يعوض في الآخرة بقى يبقى أنت اللي بتاخده هنا ينقص إيه تمام حديث تاني برضه في البخاري حديث عبد الرحمن بن عوف كان صائما رضي الله عنه فلما قرب إليه الإفطار مع أذان المغرب جعل يذكر أصحابه قاد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني إذا غطينا رأسه بدأ رجلاه وإذا غطينا رجله بدأ رأسه وقتل حمزة وهو خير مني وبعدين يقول ثم بسطت لنا الدنيا وأكلنا أجورنا فلا زال يبكي حتى رفع الطعام وما طعم يبقى النفس بقى الإنسان إذا ابتلي بالحرمان في الدنيا يقدر أن هذا كان المقدر أن ينقص من أجره في الآخرة فلا يتسخط على المقادير فهنا بقى في يعني اللمسة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة أو المتقلب الأخير اللي ابن جوزي سلكه مع نفسه المتمردة ابتداء على هذه الشدة التي وقعت لها يقول لها هذا إن ده بينقص من أجرك في الآخرة فاحمد الله يبقى كان ينبغي أن تقومي في مقام الشكر وأن تحمد الله عز وجل أنه منعك هذا الذي تريدين لأنه سيدخره لك في الآخرة أفلا تنبسط النفس غاية الانبساط عندما تصل إلى هذه المرحلة من الإقناع يعني شوف كانت متمردة فضل يتقلب بها لحد ما قلبها وجعلها تقوم في مقام الشكر كأنه قال لها اللي انت كنت زعلانة منه في الأول صار نعمة فينبغي أن تتقلبين في الشكر بدل السخط الذي تقلبت فيه النفس أول مرة فانظر إلى ابن الجوزي كيف عالج نفسه وكذلك ينبغي على العاقل ألا يأخذ نفسه أخذة قوية لعلها لا تواتيه أو لعلها لا تطيع ولكن يتدرج بها وكذلك في تربية الولد ينبغي على الرجل إذا كان بيضرب ابنه زي ما بنقول وسكته بالضرب أو الولد يخاف منه ينبغي أن يعرف أن هذا الولد إذا استوى فما عاد يصلح معه ما كان يصلح معه في مراحل الصبا فينبغي عليه أن يتدرج شيئا فشيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة استعطاف الولد حتى لو وصل إلى درجة استعطاف الولد كان يقول له يا ابني أنت شفت أنا عيان ها يقول له الكلام ده خلاص احنا معلين نتكلم نتكلم تالي الولد مخه جزمة قديم خلاص مش راضي يقتنع أبدا ايه اللي فاضل اللي فاضل يعيط وبعض الآباء بيعمل كده مع الولاد والولد يرق قلبه بهذا لما يقعد يقول له يذكره وعيان وشوف الدواء وجايب كيسة الدواء هوت وباخد الدواء والحقن يا ابني والمش الحقن والبتاع ده يقوم الولد يصعب عليه ماشي لا مانع إذا كان الولد ممكن يأتي بمثل هذا لا مانع وإن كان طبعا يعني في وقفة في مثل هذا لكن تربية الولد كتربية النفس سواء فانظر كيف تدرج ابن الجوزي ونقل النفس من السخط حتى ألزمها وقال لها أنت مخطئة وكان ينبغي عليك أن تفعلي كذا حتى تدرج بها ووصل بها إلى مقام الشكر فأقامها فيه فلما وصلت النفس إلى مقام الشكر يقول ابن الجوزي رحمه الله فقالت لقد سرحت في رياض ما شرحت فهمت إذ فهمت فهمت أي انبسط يعني انبسطت نفسه ورضيت لما فهمت الحجج وفهمت مراد الشرع منها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم